السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم صل على عبدك ونبيك وحبيبك ووليك وصفيك وخليلك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد قصة هزتني لما سمعتها قصة تهز أي قلب لما يسمعها قصة أخ كان أخوه غني وعنده عقارات وأطيان وأموال وعمارات وكان طمعان في مال أخوه أخوه مات ما عرفش ياخد حاجة من أخوه وقف على القبر وأخوه بيتدفن يبكي قدام الناس يقول لهم أخويا حبيبي أخويا أنا نفسي أودع أخويا أنا وهو لوحدنا بس في القبر أنا عايز أنزل التربة ما حدش ينزل معانا وأخويا أخويا حبيبي أودعه لوحدي أنا وهو بس الناس سابوه ينزل القبر مع خول واحدهم نزل القبر كان محضر عقود بيع وشراء معاه مجهزها وفك الت- الكفن على اخوه في ثواني وطلع صابع اخوه وحط الحبر عليه وبدأ يبصم اخوه على عقود البيع والشراء وهو بيبصم اخوه مات سبحان الله العظيم وهو بيبصم اخوه ملك الموت نزل اخد روحه وهو بيبصم اخوه روحه نزعت من الحلقوم صعدت الى الله سبحانه وتعالى الراجل ده ما اتعصش يا اخوانا ما اتعصش ما اتعصش بمنظر العظم والاكفان الممزقه والمسود حواليه ما اتعصش بجثه اخوه اللي كان لحمه ودم عايش وبيروح ويجي قدام عينيه امبارح ما اتعصش بمنظر القبر والكفن الراجل ده ما اتعصش ايه ده قلت سبحان الله ايه ده اللي وصلنا لها دي ايه الغيبوبه اللي بقينا فيها دي الغيبوبه اللي المجتمع عاد للاسف الشديد معظمه عايش فيها غيبوبه بتبدا من اول فيلم الطفوله تلاقي الاطفال ماشيين في الشوارع الطفل غيبوبه الاطفال ماسكين المحمول وقاعدين يلعبوا بالرنات وقاعدين يتفرجوا على الكرتون بتاع هركليز وسبيستون وقنوات الكرتون الاطفال نفسها طفولتها اتقتلت الاطفال يكبروا الغيبوبه تزيد ما تقلش يوصلوا لثانويه عامه تلاقي الطالب بتاع الثانويه العامه ماشي ماسك الكتب والكراريس بتاعته واحد يجري من درس لدرس لدرس لدرس ما بيستريحش ما بينامش يرجع بالليل مقتول ابوه يقول له هقطم رقبتك لو ما قعدتش تذاكر اخر الليل يفضل يذاكر يصحى تاني يوم مش شايف قدامه لا صلى ولا عمل حاجه ولا فكر في اخرته وقعد في الدوامه دي سنتين لغايه ما يطلع من الغيبوبه بتاعت الثانويه العامه يدخل الجامعه الغيبوبه تزيد يا جماعه ما تقلش للاسف الشديد لو بنت تبدا تدخل في غيبوبه فتى الاحلام والبابي والجنس والمكياج والفتى الاحلام اللي هيجي ياخدها على الحمار الفراري ولا هيجي ياخدها على الحصان اللانسر ولو هو شاب يبدا يدخل في الغيبوبه بتاعت السجاير والمخدرات والقعدات والسهرات والنوادي والكليبات ويبدا يدخل في غيبوبه تلاقي شويه شباب قاعدين على ال PlayStation وشويه في النادي وشويه في القهوه وشويه على ال games وشويه على الشات وشويه على في المصايف ايه ده والشاب نايم يحلم نص احلامه في البنت اللي بيحبها تقول له ايه بكره والنص الثاني في السيجاره الملغمه هيحصل عليها ازاي ويكبر ويتخرجوا من الجامعه تزيد الغيبوبه اكتر تلاقي الشاب ده قاعد على النت قاعد يشيط مع اي بنت امريكانيه يمكن يقع في بنت امريكانيه تبعت له دعوه يروح يغسل صحون هناك في امريكا ولا حاجه او متشعلق في اتوبيس طالع على الساحل الشمالي يمكن يلاقي وظيفه غسل صحون في اي فندق في الساحل الشمالي يتعرف على سائحه اجنبيه عندها 70 سنه ترضى انها تتجوزه وتاخده بره او ماسك السي في بتاعته وقاعد يلف على الشركات مفيش شركه راضيه تقبله لغايه ما يقعد على القهوه في الاخر محبط مش لاقي حاجه يعملها وهي قاعده تلف على فساتين السواريه تدور على اسوأ فستان تلبسه في فرح صاحبها اللي هيتجوز الليله كانوا اصحاب في الكليه ساعه المشي والرحلات والفسح كان كانت حبيبته قوي انما ساعه الجواز ما افتكرهاش ما حدش منهم افتكرها ساعه الجواز وكل يوم واحد من اصحابها يتجوزه وينساها وتروح الفرح بفستان سواري جديد لعل حد يبص لها المره دي على انها تنفع زوجه يكبروا هما الاثنين ده يتجوز وهي تتجوز ويخلفوا ويبقى هو اب وتبقى هي ام وتزيد الغيبوبه تلاقيه ماشي اب ولكن الهم مالي وشه الهم مغرق حياته اعمل ايه ازازه الزيت بقت بكام ده رغيف العيش ده ده, ده, ده رغيف العيش بقى مشكله في حياتنا والولد اللي عايز كارت محمول كل شويه اجيب له منين والبنت اللي عايزه دروس خصوصيه اعمل لها ايه وساعه البطش تلاقي الهم ده كله راح يقعد يتفرج على 10 لعيبه كانهم العشرة المبشرين بالجنه ويتفرج على حارس المرمى كانه حارس حمى الامه ويتفرج على الجماهير في المدرجات كانها المهاجرين والانصار رايحين يؤازروا المنتخب القومي ولما يجي جون ينسى الدنيا واللي فيها كان نصر تاريخي حصل في تاريخ الامه بتاعتنا وقاعد كل شويه لما يفوق بالماتش يبص لبنته اللي لسه ما اتجوزتش اجوزها ازاي وبنته المخطوبه اجيب لها عفش يرفع راسها قدام عريسها ازاي وابنه اللي اتخرج لا شغلانه ولا لاقي وظيفه اعمل له ايه وتلاقيه قاعد مهموم وشايل هم الدنيا كله غيبوبه يا جماعه غيبوبه المجتمع الوقت بقى عايش في غيبوبه للاسف الشديد وفي وسط الغيبوبه دي الاب قاعد يتفرج على الماتش بنته نازله لا بص الاسترتش اللي هي لابساه ولا البرفان اللي هي حطاه ولا المكياج اللي هي رسماه ولا الرنه اللي جات لها قبل ما تنزل دي رنه من مين ولا هي رايحه فين ولا هتيجي امتى ولا بص لابنه وهو طالع شاف اخته بالمنظر ده ما بطلهاش ابنه طالع عينيه من تحتها سودا وشفايفه سودا والسيجاره في ايديه ما بصش لابنه ولا شاف السيجاره دي جواها ايه غيبوبه يا اخوانا المجتمع الوقت بقى فيه جزء كبير جدا عايش في غيبوبه هنفوق امتى درس الليله محاوله ان احنا نستيقظ محاوله ان الواحد يفجر الكبت اللي جواه لما بيمشي في الشارع احنا ماشيين في سلسله ولكن احيانا لازم نتوقف لان الهم اللي بيصيب الانسان اللي بيمشي في الشارع دلوقتي ونشوف احوال المسلمين وشباب المسلمين لازم واقفه انا اكلمكم ليه عن موضوع في غايه الخطوره موضوع من اخطر ما يكون عارفين اكلمكم عن ايه عن اخر خمس دقايق قبل الموت ايه اخر خمس دقايق قبل الموت يعني ايه اخر خمس دقايق قبل الموت اخطر خمس دقايق في عمري وعمرك اخطر خمس دقايق ليه اول حاجه الامين بيجوا فجاه فجاه ازاي هي لحظه هي لحظه كلام حمل البصر في لحظه تغمض عينك وتفتحها تلاقي نفسك في عالم تاني بتتحسب ما بين ملكين هي لحظه زي ما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان العبد المؤمن اذا كان في انقطاع من الدنيا انقطاع عارف لما كل حاجه تقطع فجاه النبض قطع الجسم بيستغيث بالقلب هات نبضه واحده بس بالدم خلاص رزق النبض اتقطع النفس هتموت عايز نفس واحد خلاص رزق النفس اتقطع ان العبد المؤمن العبد العبد قبل مؤمن او فاجر عبد كان عارف انه عبد هي دي المشكله يا اخوانا ان واحد عارف انه عبد وواحد ما عرفش انه عبد واحد فاق وواحد ما فاقش واحد لحق وواحد ما لحقش في واحد ما بيفوقش غير لما يصلي على واحد صاحبه واحد ما بيفوقش غير لما يتصلى عليه واحد ما بيفوقش غير وهو نايم على سرير المرض واحد ما بيفوقش غير وهو تحت التراب طب قيمتها ايه قيمتها ايه ان انا صحيت بعد ما كان القطر ميعاده فات قيمتها ايه ان انا صحيت بعد وانا تحت التراب خلاص افمن يمشي مكبا على وجهه ماشي قاعد يقع على وشه ويقوم ويكمل برضه طب انت بتكمل ليه انت واخد سكه المعصيه كلها وقعت على وشك بتكمل ليه يدخل علاقه حب يسقط سنتين ويخسر فلوسه وتتحطم نفسيته ويقوم ويكمل برضه تدخل علاقه حب وتفاجئ ان هو خانها وراح يتجوز واحده ثانيه وتقوم وتكمل برضه في طريق المعصيه يشرب مخدرات ياخد جرعه زايده يتنقل العنايه المركزه يبقى هيموت وينقص باعجوبه ويقوم ويشرب تاني ويكمل برضه مش راضي مش راضي ودي يتكلموا يقول لك انا احسن من غيري يعني ايه احسن من غيري يعني لو واحد صلى الظهر اربع ركعات يقول واحد راح دخل يصلي الظهر صلى ثلاث ركعات يقول لك انا احسن من اللي ما صلاهوش لا انت واللي ما صرفوش واحد الظهر اربع ركعات ربنا له مراد ربنا طلب منا طاعة معينة التزام معين لازم نؤديه كامل يا اخوانا ان العبد المؤمن اذا كان في انقطاع انقطاع يعني ايه يعني هي لحظة لحظة يا شباب لحظة يا جماعة والله العظيم الوقت لما بتدبر واتامل الاقي ان اقل سبب للموت هو النوم على فراش المرض اقل سبب قعدت افتكر الجنازات اللي الواحد صلى عليها الفترة اللي فاتت اه الاخ فلان الله يرحمه اللي كان بطل بطل في الرياضة وكان في شبابه الاول على الجمهورية في الرياضة سبحان الملك وفجأة يصلي الفجر يحس بلغزة بصدى في صدره يميل على سجادة الصلاة يموت سبحان الله في لحظة في لحظة وفلانة الطالبة الجامعية اللي ماتت في لحظة وفلان الطالب الجامعي اللي مات وهو في السكشن بتاعه وفلان اللي جابوه جثة من الجيش حصل له صعق كهربائي وصلين عليه وفلان اللي كان مات في حادثة وفلان ايه يا جماعة ده عاد اقل سبب للموت هو النوم على فراش المرض اخر خمس دقايق قبل الموت فكرت فيهم فكرت فيهم مين فينا فكر فيهم يا اخوانا مين ساعة الحرصة والله العظيم كان الواحد زمان اول الكلية كان اكبر دافع لالتزامه هم اخر خمس دقايق قبل الموت كنت اقعد افكر طب انا لو عشت حياتي زمان عادي ساعة ما اجي اموت وشريط حياتي يتعرض قدامي كل المناظر تتعرض عشت زي ما عشت وعملت اللي, عاي... اللي انا عايزه ووصلت اللي انا عايزه وبعدين ذهبت لذتها وبقيت حسرتها طب وبعدين وبعدين يا اخوانا لما تيجي تفكري كده تلاقي ان ربنا لما بيسحب الروح من الجسد بيسحبها مش مرة واحدة واحدة واحدة الروح تتاخد من رجلين من الصدر من البطن من الايدين لغاية ما توصل للحلقوم والتراقي يبقى الانسان نايم لسه واعي وعارف ان روحه بتتسحب ولكن بيبص على جسمه جسمه مات خلاص ايديه ماتت رجليه ماتت صدره مات وهو الروح متعلقه هنا هو لسه ما خرجتش ليه ليه ربنا بيخلي الانسان قبل ما يموت يشوف جسمه وهو ميت ولسه الانسان ما ماتش عارفين ليه عشان ربنا يقول ايديك ده هيك كانت من ساعات طول عمرك لو عايز تسبحني عليها ليل نهار سبحني رجليك ده اهي كانت من يومين طول عمرك عايز تقوم الليل عليها قوم عايز تروح للمسجد عليها روح عايز تروح دروس العلم والوعظ عليها روح كان جسمك ده كله تحت امرك ضيعته ليه اخر خمس دقايق قبل الموت مشهد الحسره ولما الانسان بيموت فجاه عامل زي طالب قاعد في الامتحان والورقه اتشدت فجاه اتشدت فجاه طب استنى طب خمس دقايق طب عشر دقايق ولا دقيقه واحده مين فينا يستحمل كده ال stopwatch بتاع عمري وعمرك وعمرك اللي لما يجي عند ساعة الصفر الله اعلم لحظة الصفر دي هنكون على طاعة ولا هنكون على معصية هنكون على ايه يا جماعة ملك الموت هينزل ياخد روحنا على ايه هياخدها على طاعة ولا على معصية لازم نفكر يا اخوانا خواتيم الخواتيم يا اما وسام شرف بيتعلق على صدورنا نقابل بيه ربنا يا اما وصمة عار على الجبين يندى ليه الجبين يوم القيامة هنقابل ربنا نقول له ايه وانا راكب مع سواق تاكسي وحود مخالف من شارع رئيسي لقى عربية المرور في وشه نزل الضابط مد ايده لسواق التاكسي اداله الرخصة مشي قلت سبحان الله طب ما انا انا ركبت مع سواقين تاكسي لما الضابط قال لهم الرخصة ما رضوش اداها له اشمعنى ده اداها له على طول لان ظابط متلبس مصيبة موتة السوق ان هو الواحد ظابط متلبس الممثل اللي من كذا سنة مات في اوضة الزنا ده ظابط متلبس والعياذ بالله ده يقابل ربنا يقول له ربنا ايه ده يقول له ربنا ايه المشكلة يا جماعة ان اخر مشهد لينا قبل الموت هو اول مشهد لنا يوم القيامة اللي انت مت عليه هتبعث عليه المشهد الاخير ليك في حياتك هو المشهد الاول ليك في الارض على الله المشهد النهائي الختامي للمسرح للفيلم لل- لل- للحياة للاحداث بتاعت دنيتنا هو المشهد الاول لنا في الاخرة هنقابل ربنا بايه هنبعث من ايدين ربنا بأني مشهد يا اخوانا هنقابل ربنا بأني مشهد عايزين نفكر عايزين نقف مع نفسنا وقفه عايزين نقف مع نفسنا وقفه في الموضوع الخطير ده انت الوقت لو انت طالب بتذاكر كل يوم 15 ساعه وانا فت عليك 90% الاقيك بتعمل ايه بتذاكر ليه لانك انت معظم يومك بتذاكر هو لو انت حياتك كلها طاعه وملك الموت نزل هينزل لك عليه على طاعه طب لو حياتك كلها معصيه وغفله وملك الموت نزل هينزل لك عليه على غفله عايزين نفوق يا اخوانا عايزين نستيقظ الغيبوبه اللي بقت في قلوبنا ديت معرفش الغيبوبه دي سبب ايه غيبوبه ازاي ومعانا القران غيبوبه ازاي خواتيم السوء وخواتيم الفجاه بقت احداثها لا تحصى الثلاث صفحات الوفيات اللي بيجوا كل يوم في جريده الاهرام بقى قد ايه نسمع منهم خواتيم فجاه ناس ماتوا فجاه قد ايه يا جماعه طب ليه يا رب ليه الرسائل دي كلها يا رب عشان نفوق من الغيبوبه دي عشان كده انا قبل ما ابدا درس الليله انا عايزك تقفل الشاشه الوقت نصين انا عايزك تقفل الشاشه معايا نصين نص تفتكر معايا المغني المطرب فلان الفلاني اللي عاش طول عمره ماسك العود بيعزف عليه وبيغني على المسرح قدام الناس ولما ملك الموت نزل خد روحه خد روحه وهو ماسك العود وبيعزف على المسرح قدام الناس والنص التاني مشهد شفته بعيني على شبكة الانترنت احد الدعاء الى الله كان بيدي درس في مسجد ومتصور فيديو واحد يتكلم عن ربنا يتكلم عن ربنا يتكلم عن ربنا وفي اخر الدرس فجأة تبص له تلاقي عينيه غربت كده في لحظة وراسه وقعت على كتفه سبحان الله العظيم مات في لحظة في لحظة كأن روحه خرجت تسيل كما تسيل القطرة قلت سبحان الله ده عاش على الغنى فمات عليه وده عاش على الدعوة فمات عليها انت عشت على ايه انت عايش على ايه اختار موتك من الوقت اللي انت عايش عليه هو اللي انت هتموت عليه مشهدين ما انساهمش ابدا مشهدين انا عايزك تقفل الشاشة نصين تاني انا عايزك تفضل قاسم الشاشة نصين المشهد الاولاني احدى المريضات الله يرحمها وكنا في المستشفى وكانت نازله يعني نازله في بلد غير بلدها وفجاه تعبت صحيا نقلوها المستشفى حالتها تدهورت بسرعه جدا لدرجه ان في خلال اقل من دقيقتين كانت راحت في غيبوبه ما احناش لاحقين نعمل لها حاجه لا انت لاحق تقيس ضغط ولا سكر ولا تحاليل ولا حاجه الموضوع بيتدهور بسرعه شديده نامت في غيبوبه واحنا واقفين طب نعمل ايه طب نلحقها ازاي والله العظيم يا جماعه لقيتها وهي في غيبوبه قامت قامت كانها سليمه زي زيك كده بالظبط قامت قعدت وقالت لا اله الا الله محمد رسول الله وقامت وقع ميته قلت يا يا دي يقينا عاشت على لا اله الا الله عشان ربنا يميتها على لا اله الا الله عشان ربنا يرزقها الخاتمه العظيمه ده ايه المشهد التاني في الطياره واحد راكب جنب رجل اعمال ومعاه الشنطه وصفقات ومسافر من صفقه رايح صفقه وهو في الطريق ينزل ملك الموت ملك الموت ينزل على رجل الاعمال رجل الاعمال بيموت الفلوس هتنفع بايه مفيش نفع هنا فبدا اللي جنبه يقول له قول لا اله الا الله ما يقولش قول لا اله الا الله ما يقولش قول لا اله الا الله ما يقولش في الاخر بيقول له الكلمه دي مش قادر اقولها مش قادر تقولها ليه معش عليها يا جماعه معش عليها مش في قلبه قلبه هنا صفقات وفلوس واموال وشهوات ومركز وسلطة ورئاسة وشهرة ونظر ناس و... ده قلبه هنا مفيش في قلبه لا اله الا الله يقولها ازاي احنا هنقولها ولا مش هنقولها ما هو لا اله الا الله عامله زي شريط كاسيت اللي انت سجلته عليه هو اللي هيطلع لما تيجي تشغله انت سجلت على قلبك ايه انت مليتي قلبك بايه انت شحنت قلبك بايه يا جماعة الشاشة لسه مقسومة نصين ما نقفلش الشاشة دلوقتي مشهدين لسه برضه ما يتنسوش المشهد الاولاني مشهد داعية كان راكب على عربيته على الطريق السريع وفي لقى عربية فيها ولد وبنت شكلهم في معصية الله طايرين على الطريق السريع بيبص لهم لقى الولد والبنت بعد فترة دخلوا تحت عربية نقل حادثة قاتلة الداعية جري بالعربية بتاعته ناحيتهم وقفها عندهم نزل على الولد يلحقه وهو بيحتضر انه يقول لا اله الا الله بيقول نزلت قعدت اقول له قول لا اله الا الله قول لا اله الا الله لقيته بيقول لي انا بكرهه انا بكرهه والعياذ بالله قلت يا وهو يحبه منين هيحبه منين هو هيصرف فين عشان يحبه هو سمع قرآن قبل كده فين بيتكلم عن ربنا عشان يحبه هو دخل جامع ولا سمع درس ديني عن ربنا قبل كده فين عشان يحبه هو طاع طاعه قبل كده امتى عشان ربنا يكرمه بسبب طاعته فيعرف قد ايه ربنا كريم فيحبه هيحبه ازاي هيحبه ازاي الغلبان ده وده هو فقلق نفسه تحت عربيه ماء انا بكرهه هي دي اخر كلمه بتقولها قبل ما تقابله هي دي اخر كلمه بتتقفل عليها صحيفتك النص الثاني من الشاشه بنت فتاه ملتزمه دخلت اوضه العمليات وصممت ان هي تدخل وهي صائمه لله سبحانه وتعالى خرجت من اوضه العمليات انسان عاشت على حب الله سبحانه وتعالى خرجت من اوضه العمليات وهي بتفوق من البنج اللي في قلبها هو اللي بيطلع اللي في قلبها كان ايه فلان علان الموضوع الفلاني اللي في قلبها كان ربنا خرجت من اوضه العمليات تقول انا بحبك قوي يا رب انا بحبك قوي يا رب وماتت قبل ما تفوق من البنج ماتت وهي بتقول انا بحبك قوي يا رب ده شاب بيقول انا بكرهه وهو بيموت ودي واحدة بتقول له انا بحبك وهي بتقابله وروحها بتصعد اليه دي عاشت على حب الله وده عاش على هجر اي طريق يوصله لربنا سبحانه وتعالى يا اخوانا هنموت على ايه يا اخوانا من عاش على شيء مات عليه انت عايش على ايه انت عايش على ايه اللي انت عايش عليه دلوقتي لما ملك الموت ينزل هينزل لك وانت على ايه اللي انت عايش عليه دلوقتي ليلك قيام ولا غفلة نهارك طاعة ولا غفلة ليلنا ونهارنا يا جماعة احوالنا ايه احنا مستنيين ايه منتظرين ايه دلوقتي الموتات بتاعتنا والموتات بتاعت الصحابة دلوقتي الموتات بتاعتنا ايه اللي عايز جاب كرة في العارضة الراجل مات في المدرجات لا لا ده جاله ذبحة صدرية لان ثمن الاسهم اللي عاملها في البورصة البورصة نزلت لا لا لا ده بسبب اللحمة الملبسة والكاتشب والمايونيز ال ال الاوردة بتاعت القلب بتاعته اتسدت مات جاله جلطة مات لا لا لا ده بسبب في طابور العيش اتشكل مع اخوه المسلم عشان رغيف وقتله ده بسبب 50 قرش اتشكلوا وقتلوا بعض ده لما المغني اللي بتحبه مات انتحرت ده لما حبيبها مات راحت انتحرت مش دي موتات الوقت بنشوفها الوقت في المجتمع موتات الصحابة موتات سيدنا خبيب وهم معلقينه على النخلة وبيضربوه بالسهام في ايديه ورجليه بيقطعوه قبل ما يقتلوه ويقولوا له اطرد ان يكون محمد مكانك عليه الصلاة والسلام قال والله ما احب ان اكون في اهلي وبيتي ورسول الله يشاك بشوكة خبيب الموتة دي كان السبب في اسلام سعيد بن عامر حرام بن ملحان لما وقف في وسط الجزيرة العربية يدعو الناس الى الله جه المشركين من وراه طعنوه بالحربة في ظهره وهو بيتكلم عن ربنا فضل يجيب الدم ينصره على راسه ووشه وهو بيقول الله اكبر فزت ورب الكعبة اللي قتله اسلم دي موتاتهم يا جماعة دي موتاتنا احنا نموت ازاي انا عايز اسألك الوقت قبل ما ادخل في الموضوع بتاع الدرس انا عايز اسألك الوقت انت هتموت ازاي انت استعدت للحظة الفجائية اللي في اخر خمس دقايق قبل الموت ولا لا يا اخوانا اخر خمس دقايق قبل الموت الشيطان قاعد يستعد لك ليهم من الوقت اي أيوة والله الشيطان بيستعد لكل واحد من الوقت لاخر خمس دقايق فتنة الممات اللي الرسول حذرنا منها لما الشيطان بيجي في اخر خمس دقايق قبل الموت وانت بتحتضري وانت روحك في الحلقوم ويحاول يشككك في دينك ويحاول يعد لسانك عن قول لا اله الا الله ويحاول يفكرك بمعصيك عشان يقنطك من رحمة الله ويحاول ينسيك انك انت تتشاهد الشهادتين قبل ما تموت فتنة الممات الشيطان عارف ان الاعمال بالخواتيم فعايز الخاتمة بتاعتنا يضيعها هنعمل ايه يا اخوانا هنعمل ايه هنعمل ايه هنستعد لاخطر لحظات في حياتنا ولا لا هنفوق ولا لا هنستيقظ ولا لا انا الدرس بتاع الليله صرخات صرخات من تحت التراب مش صرخات من دمى صرخات من ناس ماتت وبعد ما نزلت تحت التراب صرخت واستغاثت والاسترخاء ده انا جاي انقلها لكم الليله انا جاي انقل الاسترخاء ديت من ناس ندمت بعد ما ننزل تحت التراب للاسف الشديد للاسف الاسترخاء دي جايه تفوقنا احنا من الغيبوبه اللي احنا فيها اول صرخه معايا صرخه من تحت التراب للبنات اللي في غيبوبه للبنات المتبرجه انا عايزك تقفي تفتحي الدولاب بتاعك الوقت تاني وتبص في اللبس ده اللي هقابل بيه ربنا ده اللي انت هتتحاسبي فيه قدام ربنا ده اللي انت هتتحاسب عليه حته حته قدام ربنا وحته حته لبستيها كم مره وفتنت بيها كم واحد قدام ربنا سبحانه وتعالى وتبص لعلبة المكياج واحدة واحدة هتتحاسب عليها ذرة ذرة قدام ربنا سبحانه وتعالى احدى الفتيات ماتت وهي شابة الله يرحمها جت احدى النساء تغسلها فوهي بتغسلها جت تصب المية على جسمها لقت لحمها بيتهرى لحمها بيدوب مع المية الست اترعبت حاولت تغسلها لحمها بيدوب سابت الغسل قالت لهم مش هكمل مش هكمل ليه مش مكملة غسل ومشت وسابت البنت راحوا دوروا على واحده مغسله ثانيه جت المغسله الثانيه جت تغسل البنت كل ما تصب الميه على حته من جسمها جسمها يتهري جسمها يدوب من بعضه الست اترعبت حاولت تاني اترعبت سابت الغسل ومشت قالت انا مش هغسلها انا مش هكمل غسل راحوا جابوا واحدة ثالثة وعارفين ان هي تهرب قفلوا عليها الباب بالمفتاح من بره فلما جت تغسلها ولقت جسمها بيتحرق رعبت جت تخرج من الباب لقت الباب مقفول قعدت تنادي عليهم قالوا لها مش هنخرجك الا لما تغسليها طب اغسلها ازاي اعملي اي حاجه تصرفي بدات تصب الميه بقمه رزق باي طريقه والبنت لحمها بيتهري لغايه ما كانت غسلتها وكفنتها قالت لهم انا لازم اعرف دي كانت بتعمل ايه انا لازم اعرف بتعمل ايه فضلت وراهم لغايه ما فتحت الدولاب بتاعها اول ما فتحت الدولاب ولف- وشافت اللبس وشافت البناطيل وشافت التيارات القصيره وشافت البيزونوهات والبطيهات وال... اول ما شافت اللبس بس خلاص عرفت عرفت ان كل امرئ يبعث على ما مات عليه ان اللي مات على لبس يغضب الله بيبعث على هذا اللبس والعياذ بالله عكس البنت اللي دخلت جامع رضت انها تسمع ربنا كانتش محجبه طلعت درس عن الحجاب سمعت عن الحجاب البنت انفعلت بكت قالت انا مش هخرج من المسجد غير محجبه هاتوا لي حجاب هنا لبسوها حجاب قبل ما تخرج من المسجد خرجت من المسجد دخلت لربنا وهي في الضلال خرجت والنور مالي قلبها ومالي حياتها خرجت وهي لابسه لبس الحجاب بتعدي الرصيف بفرح باول مره في حياتها طايره وحاسه انها ملكه بتعدي الرصيف وهي فرحانه جت عربيه خبطتها ماتت سبحان الله العظيم ماتت بعد ما تحج دقايق دي لو كانت ماتت من ساعة واحدة كانت خاتمتها بقى شكلها ايه دي ماتت وهي تقريبا لله المرأة اللي كانت مع جوزها على السفينة والسفينة كانت بتغرق والناس كلها بتجري على طوق النجاة وهي بتجري على الكابينة انت بتعملي ايه اجيب النقاب بتاعي نقابك ايه احنا هنموت الا نقابي الا حجابي واصابت انها تنزل تجيب النقاب بتاعها الاول هو ده العفاف يا جماعه رساله صرخات من تحت التراب لكل واحده ماتت على التفرج بدون توبه الى الله لم يعفو الله سبحانه وتعالى الا ان يعفو الله سبحانه وتعالى يا اخوانا عايزين نستيقظ الصرخات اللي طالعه من تحت التراب الايام دي بقت كتير قوي يا جماعه صرخات من تحت التراب لكل شاب اتفرج على موقع اباحيه موقع نت اباحيه آه، قنوات فضائيه منحله اختلاط في الجامعه إن تنزل الجامعه دلوقتي بعد العصر تلاقي العيال والبنات قاعدين قاعدين كانهم قاعدين في بيتهم قاعدين فرشين على الارض كده وقاعدين مستربعين ايه يا جماعه في إيه يا اخوانا ده احنا لسه لسه ورانا حاجه اسمها يوم قيامه انتوا بتعملوا ايه يا جماعه انت بقالك خمس ساعات قاعد ربنا غضبان عليك من خمس ساعات بيبص لك نظره غضب من خمس ساعات وانت على المنظر ده والشباب اللي بيزني والشباب اللي متجوز عرفي والشباب بتاع العاده السريه والشباب بتاع الاختلاط صرخات من تحت التراب لهؤلاء الشباب للي ماتوا على هذه الاحوال الممثل اللي مات في حجره الزنا الشاب اللي راوت فتاه عن نفسها قالت له انا مستعديه بس على شرط انك تودينا مكان ما حدش يشوفنا فيه قال لها انا هوديكي مكان ربنا ما يشوفناش فيه والعياذ بالله راحوا المكان اللي زعمه نزل ملك الموت قبض روحه وهو في هذا المكان البنت جالها انهيار عصبي خرجت تصوت في الشارع وتصرخ وتقول بيقول ما يشوفه اخد روحه بيقول ما يشوفه اخد روحه الشاب اللي حبيبته جات له الشقه لغايه عنده لما فتح باب الشقه وشافها لقاها في قمه الجمال حب يعبرها عن انبهاره بجمالها نزل سجد لها ملك الموت اخد روحه وهو ساجد مات وهو ساجد ليها والعياذ بالله مات على الشرك والعياذ بالله الشاب اللي يعني وهو مع فتاه على الطريق السريع عمله حتى والعياذ بالله والعياذ بالله وهو وهو بيرتكب ال- يعني ك- جريمه يهتز لها عرش الرحمن عمله حتى مات اهله ما رضوش يستنوا للفجر ده فنوم من غير ما يصلوا عليه عشان الفضيحه شاب وفتاه على الطريق السريع ولقوا في وشهم نور عربيه نقل الشاب من ربكته جه يدوس على الفرامل داس على البنزين نزل تحت العربيه والعياذ بالله تخيلوا يا اخوات ده تخيلوا الخواتيم الخاتمه ممكن تيجي والانسان بيعمل اي حاجه ممكن تيجي لك وانت بتطيع وممكن تيجي لك وانت بتعصي ممكن تيجي للبنت اللي لبست الحجاب بالدقايق وممكن تيجي لواحده متبرجه ممكن الخاتمه يا اخوانا تيجي لواحد زي خاتمه عكرمه بن ابي جهل رضي الله عنه حسن الخاتمه بقى الناحيه الثانيه بقى الناحيه الجميله بقى المسام الجميل اللي احنا نفسنا فيه عكرمه اللي لما اسلم ابن كثير بيقول عليه ما علم عليه ذنب منذ اسلم يعني لما التزم التزم صح لما تاب تاب صح لما دخل دخل صح لما عرف ربنا حياته اتغيرت واتقلبت وما رجعش تاني خلاص استقام على طريق ربنا سبحانه وتعالى عكرمه بن ابي جهل مات وهو بيجاهد مع المسلمين ضد الروم وجوه جراح بالغه اتنقل لخيمه الجرحى وهو بيتعالج في خيمه الجرحى هيموت من العطش جابوا له ميه جاي يبص في الميه سمع اخوه اللي جنبه عطشان قال لهم لا اس اخويا اللي جنبي راحوا يسقوا اخوه اخوه سمع التالت عطشان قال لهم اسقي اخويا اللي جنبي راحوا للتالت لقوا مات رجعوا للتاني لقوا مات رجعوا لعكرمه لقوا مات مات مجاهد في سبيل الله وان شاء الله شهيد في سبيل الله ومؤثر اخوانه بشربة المية احوج ما يكون اليها يا اخوانا الخواتيم الحسنة وسام شرف يوم القيامة في الحر والعرق والفزع والشمس والشمس على بعد ميل من الرؤوس ومتعامده على الرؤوس والظلام الرهيب والتراب والفزع الاكبر واحاطه الملائكه بالبشر ومليارات الملائكه منتشره وسط البشر مفيش مخلوق يقدر يتنفس في وسط الواقع الرهيب ده تلاقي واحد ماشي بيهتف لبيك اللهم لبيك ايه ده انت مين ده مات وهو بيحج وبيعتمر ياه يا سلام على الموتى الحسنة يا سلام يا يا جماعة والله العظيم يا على وصال الشرف اللي اهل الخواتيم الحسنة بيخرجوا بيه وفي وسط الفزع ده وكله بيجري قاعد يشحت من بعض حسنة حسنة حسنة وكله بيهرب من بعضه وكله بيركب في بعضه كالجراد المنتشر وكله بيفر من بعضه وكله مش طايق نفسه من الحر تلاقي واحد ساجد بكل سكينة وبيقول سبحانك ده ايه ده ده مات وهو ساجد زي الشيخ كشك الله يرحمه لما مات وهو بيصلي ونازل من ركوع السجود ربنا يتقبل منه ويدخله في الصالحين الخواتيم يا شباب الخواتيم يا اباء الخواتيم يا جماعه الخواتيم هنعمل فيها ايه اخر خمس دقايق قبل الموت هنعمل فيهم ايه الناس والعياذ بالله كان عندنا في الكليه كان في الطب الشرعي يورونا صور ناس مقتوله وميته عشان الطب الشرعي وظيفته ان احنا نعرف الناس دي ماتت ازاي وماتت امتى و... ده وظيفه الطب الشرعي كان من ضمن الصور صوره شاب مات وهو بيعمل عاده سريه جاله اختناق ومات والعياذ بالله صورته اتصورت وكل سنه الدفعه بتتفرج عليها ايه الفضيحه دي ايه ده ايه ده ما ربنا ما يفضحش حد من اول مره ابدا ابدا يا اخوانا تخيل الشاب اللي بيعمل عاده سريه تامل انك تموت وانت بتعمل دي الشاب اللي قفل الباب بتاع اوضته كويس قوي وفتح موقع اباحي على النت وقعد يتفرج على الموقع والعياذ بالله اتاخر ساعه اتنين تلاته اربعه امه مش عارفه هو اتاخر ليه كسروا الباب دخلوا لقت ابنها ميت عاري قدام موقع اباحي يا للفضيحه يا للخزي ده لما يقابل ربنا يقول له ايه ده مصيبته يا جماعه مش انه كان بيتفرج على موقع انتوا عارفين ده مصيبته ايه ان كان بيتخفى من نظر المخلوق ومش بيتخفى من نظر الخالق المعصيه الصغيره بتكبر قوي قوي ده حاجات بتبقى في قلوبنا واحنا بنعملها المعصيه الصغيره بتكبر بالفرح بيها خد السيجاره دي والله انت بتديني السيجاره دي يفرح تتحول السيجاره من صغيره لكبيره المعصيه الصغيره بتكبر قوي بالحزن عليها لو راحت ده الفرقه الفلانيه مش جايه ده الحفله الفلانيه اللي كان المطرب الفلاني جاي فيها اتلغت ده الطلعه الفلانيه ولا السهره الفلانيه ولا الرحله الفلانيه اتلغت ياه ده انا زعلان زعله ده يحول الصغيرة الكبيرة يا اخوانا يا اخوانا الحزن على المعصية لما تروح بيخليها كبيرة من الكبائر الفرح بالمعصية لما تيجي بيخليها كبيرة من الكبائر مراقبة المخلوق وان الشاب يخبي في اوضته ولا تحت سريره ولا في مكان في الشقة ما عارفه حاجة فيها معصية لله بيستتر عن الناس وما بيستترش عن الله ده بيخلي المعصية ولا يخبيها في folder جوه folder جوه folder على ال hard disk بتاع الكمبيوتر ده بيخلي المعصية دي تتحول الى كبيرة من صغيرة والعياذ بالله يا شباب يا اخوانا الخواتيم هنعمل ايه هنعمل ايه في اخر خمس دقايق قبل الموت السواق اللي بيقول هو معدي لا عربية لودر طلعت على جنب الطريق طحنت عجنت خمس ست عربيات وهم بيشقوا الصفيح عشان يطلعوا الجثث من تحت العربيات لقوا عربية كان فيها شاب وفتاة في حالة زنا بيزنوا ربنا يسحقهم في اللحظة ده ايه يقينا دي مش اول مرة اصل ربنا ما بياخدش من اول مرة ربنا ما بياخدش من اول مرة ربنا ما بيعاقبش من اول مرة انما العبد لما يتمادى يتمادى يتمادى طب تعالى بقى طب تعالى بقى يا صرخات من تحت التراب للي بياكل حرام للي بياكل فلوس ربا للي بياكل ربا بنوك للي بيقول لك لا ربا البنوك لا البنوك حرام انا احطها في البوسطه واخد الفوائد بتاعتها طب وايه الفرق سبحان الله احنا لما جبنا الخنزير ودهناه بني وكتبنا عليه خروف بقى خروف ما بقاش خروف ما هو نفسه ما هو نفس الحرام اللي فتح اتليه اللي فتح قهوه اللي فتح اتليه اللي فتح مشروع حرام الشاب اللي اول ما اتخرج طلع يشتغل اي شغلانه حرام ولا حلال يا اخوانا اللي كان ورث اللي كان مال يتيم صرخات من تحت التراب لاهل المال الحرام احد اخواننا الدعاء خبط على بابه في يوم واحد ثلاثة اخوات فلما فتح لهم الباب فبيسالهم عايزين ايه قالوا له احنا الثلاثه ابونا مات لسه ميت احنا الثلاثه في ليله واحده كل واحد فينا شاف ابونا قبره مولع عليه والعياذ بالله قلت سبحان الله ده مال حرام ده كان ورث حد ده كان مال يتيم ده كان مرتشي ده كان ظالم ده مال حرام النار اللي في القبر دي يقينا مال حرام والعياذ بالله مال حرام المال حرام احنا مستغفرين بيه المال حرام اللي بقى منتشر في المجتمع دلوقتي اللي بقى الناس عادي هات فلوس وخلاص حرام حلال ما كله بياكل مال حرام كله بياكل نار ياكل نار كله بيودي نفسه جهنم بيودي نفسه جهنم انت لو اتلف عليك كفنك حد منهم يرضى يتلف عليك كفنك مكانك انت لو نزلت تحت التراب واتسالت من الملكين حد منهم يرضى يتسال مكانك محدش هيرضى يبقى اتقي اللحظه دي اتقي ربنا اذا كنت ما تقدرش على عقوبه المعصيه ما تعصيش اذا كنت ما تقدريش على عقوبه الاعراض ما تعرضيش اذا كنت ما تقدرش على عقوبه النفور من الله ما تنفرش من مولاك سبحانه وتعالى جنبنا برج حرامي دخل يسرق شقه من الشقق والشقه كانت فاضيه سرق الشقه دخل من المسقط وهو خارج من شباك المسقط سبحان الله ازاي الله اعلم خارج من شباك المسقط جسمه اتحشر في شباك المسقط فضل محشور لغايه ما اتخنق ومات بعد يوم او يومين واحد بيبص من المسقط شم ريحه او شاف المنظر لقى جثه متعلقه في المسقط الراجل ميت وايديه فيها السرقه اللي سرقها والعياذ بالله يا ربنا بيفضح الناس يا جماعه ربنا بيفضح الناس لا ربنا ستير امال دول اتفضحوا ليه لانهم عاشوا كده فماتوا كده لانه بارز ربنا بالمعصيه دي مليون مره وربنا بعت له 1000 رساله وبيفتح له 1000 مره باب التوبه والرحمه مربوط خلاص انت اللي مصر على كده والعياذ بالله انت اللي مصمم على كده والعياذ بالله كان على احد المشاهد في شبكه الانترنت يعني كانوا جايبين منظر يعني ما جايبين منظر الفتاه بس مش جايبين منظر حد غير الوش بس فتاة كانت بتصور فيلم اباحي والعياذ بالله وماتت وهي بتصوره وجايبين منظر وشها وملك الموت بياخد روحها ونظرة الفزع وتبرئة العينين ومنظر وشها وهي مرمية على الارض والعروق بدأت تظهر في وشها وتعرق في وشها ومنظرها ان هي وهي ميتة مرمية ميتة ومنظر وشها منظر قبيح دميم مرعب يصيب بالهلع والعياذ بالله الخواتيم الانسان ممكن يموت على اي حاجة مش شرط على طاعة على معصية على اي حاجة كان في دفعة كلية الطب من سنوات من سنوات العشرة غير على الدفعة العشرة الأوائل حاولوا يعني حاولوا انهم يعملوا لهم حفلة تكريم لوحدهم ورحلة لوحدهم الاتوبيس اللي طلع بيهم عمل حادثة العشرة ماتوا الاولاني اتنقل مستشفى الطوارئ وكان عنده نزيف في المخ الدفعة كلها عملت انقلاب عملت مظاهرة لازم يتعمل له يجيله طيارة تنقله يتعالج بره احسب الدولة ده اول على الدفعة ده صاحبنا ده حبيبنا نسيبه يموت ازاي لغايه ما نزل لهم عميد الكليه قال لهم والله العظيم يا جماعه والله العظيم لو في امل فيه هنا او بره كنا نقلناه انما انتوا بتتكلموا في الموضوع خرج من ايدين البشر ومات ومات الله يرحمه دنيا يا اخوانا اللي كانوا جايين في السلام 98 جايين من السعوديه اكتر من 1000 شاب مصري الله يرحمه ما يتقبلهم شهداء انتوا عارفين الشاب اللي بيسافر السعوديه في الغالب بيسافر بتاشيره عمره مش تاشيره عقد عمل ويقعد يشتغل اربع خمس سنين لغايه ما السلطات تقبض عليه وتمسكه وترحله اربع خمس سنين ما شافش اهله اربع خمس سنين مستحمل حياه صعبه اربع خمس سنين بياكل في الشارع اربع خمس سنين ساكن سكن اي سكن واي تعب واي ارهاق راجع عايز يبني وعايز يعمر وعايز يتجوز وعايز يخلف وعايز يشوف اهله وعايز يشتري وعايز يلبس وعايز ياكل في لحظه السفينه تتحرق تتقلب يقعوا يموتوا في لحظه احنا كلنا في السفينه دي كلنا في سفينة الدنيا في لحظة اي حد منا بيتشال يا جماعة يا اخوانا كل واحد منا له مستقبلين مستقبل مظنون ومستقبل يقيني المستقبل المظنون انت ممكن تفضل طول عمرك تحصل شهادة هتموت قبل ما تكسب من وراها شلم انت ممكن تفضل طول عمرك مسافر بره في عقد عمل هتموت قبل ما ترجع تستفيد من الفلوس اللي كسبتها بشلم كل الدنيا دي مستقبل مظنون مظنون ما تضمنش انك هتاخد اي حاجة من اللي بتسعى اليها انما الاخرة مستقبل يقيني يقينا هتموت يقينا هتتحاسب يقينا هتعرض على الله يقينا هتعدي من على الصراط يقينا الجنة او نار يقين يا اخوانا يقين عندنا يقين قد ايه بالاخرة المستقبل اليقيني حد يشتغل عشان المستقبل المضمون ويسيب المستقبل اليقيني يا جماعة حد يعمل كده خواتيم صرخات من تحت التراب صرخات بتستغيث باللي بيشربوا مخدرات بالشباب اللي ماشي يشرب مخدرات الشباب اللي بيشرب ترامادول وسوبادريل و- وكيمياء وكيماوي و- وبنج وحشيش وروين واسكون وخلطات وتركيبات و... يا اخوانا ده الرسول بيقول اللي بيشرب الحاجات دي له في جهنم ربغة الخبال الخبال يعني بيتخبل مخه لما يشربها ربغة يعني طين طين ووحل في قاع جهنم والعياذ بالله بيشربوا اللي كانوا بيشربوا مخدرات في الدنيا يتخبل عقلهم زي ما كانوا بيخبلوه بإرادتهم في الدنيا يصابوا بالجنون والعياذ بالله في جهنم لما يشربوه لما يشربوه بمراره وحرارته وناره والعياذ بالله حد يا اخوانا يودي نفسه جهنم برجليه المخدرات احد اخوانا اللي بيغسل اموات بيقول لي كان بيغسل شاب لقى جسمه اسود بطريقه فظيعه ومناخيره بتنزف دم ووده بتنزف دم واخوه قاعد واقف جنبه قاعد ينهنه بالبكاء فسال اخوه بيقول له اخوك مات ازاي يعني شكله غريب فقال له ربنا يغفر له ما رضاش يقول له بيقول لي وانا بقلب ايده عشان اغسلها عرفت هو مات ازاي لقيت مكان سرنجة المخدرات لسه معلم ولسه الدم بينزف من المكان بتاعها عرفت انه مات بجرعة زي ده الشاب اللي دخل حمام الجامع ياخد جرعة مخدرات مات في حمام الجامع في جرعة زي ده الشاب اللي دخل حمام بيتهم عشان جرعة مخدرات مات ووشه في مرحاض البيت والعياذ بالله في مرحاض الحمام والعياذ بالله خواتيم اهل المخدرات خواتيم عفنة خواتيم سيئة لا يضارعها في السوء غير الصرخات اللي جاية من تحت التراب عشان خواتيم اهل الغناء والمعازف خواتيم الشاب اللي معرفش ينام غير على اغنية الشاب اللي ماشي في الشارع بال MP3 ما يقدرش ما يقدرش يمشي من غير اغنية ورا اغنية ورا اغنية مدمن عامل زي قلبه بياخد جرعات الاغاني ما يقدرش يبطلها الشاب اللي كل الاغاني اللي نزلت وما نزلتش عنده ال hard disk بتاع الكمبيوتر مليان وال MP3 بتاعه مليان وشرايط الكاسيت عنده مليانه والعربيه والاغاني بتاعت العربيه مليانه الشاب اللي اخر اغاني دي بالنسبة له حياته يا احد الشباب وكان بيشتغل في فرقة من فرق الاغاني ومن اصعب الخواتيم خواتيم اهل المعازف والعياذ بالله لان اثر المغنيين والمغنيات في تضييع الشباب اكتر من اثر حتى المجرمين والمجرمات والعياذ بالله كان بيشتغل في فرقة من الفرق وربنا يأذن ويتوب ويرجع لربنا ويسيب الفرقة ويسيب المعازف ويتوب لربنا ويصحى بالدعاء ويحضر الدروس ويصلي ويعرف ربنا وقلبه ينور وصدره ينشرح وترجع شياطين الانس تاني ويلفوا عليه تاني هتكسب منين وهتاكل منين وهتصرف عليك منين استحمل هتستحمل لامتى ومين قال انها حرام ويا عم ان الله غفور رحيم وانت هتعمل ايه بدا يضعف بدا احد الدعاء يقول له ما تضعفش يا ابني وهو يرجع يرجع وقع ايام ايام وكان بيتطلع عليه في الموت والعياذ بالله مات بعد انتكاسه من ايام مات بعد ما ساب طريق ربنا بايام مات وبينه وبين حساب الملكين ساعات يا اخوانا ساعات احد الشباب اللي مات في حادثه على الطريق فكان معاه واحد نجا فجاب شريط كاسيت كده وعليه دم شريط اغاني كاسيت وعليه دم وده الواحد بيقول له ايه ده قال له الشريط ده هو اللي كان مشغله في العربيه ساعه ما مات شغله اول مره ما اشتغلش رغم انها عربيه ايه احدث موديل مش من النوع اللي ما تشتغلش من اول مره ولا حاجه شغله تاني مرة ما اشتغلش تالت مرة اشتغل لما اصر بقى ربنا عصمه من نفسه مرة واتنين اصر خلاص الا من ابى هيحصل ايه هيحصل ايه لو الواحد اصر على المعصية مين مين يعمل لك اي شيء وانت مصر على المعصية والعياذ بالله الشهداء المسرح اللي ماتوا هما بيمثلوا والشموع مسكت في الستاير المسرح ولع اول ناس ولعت الممثلين وبعد كده الجمهور عاش على المسرح فمات عليه عاش على التمثيل عاش يمثل عاش يمثل على الناس فمات وهو بيمثل الناس الممثل اللي مات منتحر والممثله اللي ماتت منتحره والممثل اللي مات في ابشع موتة واصهر موتة والعياذ بالله والممثل اللي مات وصحى لقى نفسه في القبر ومات جوه القبر بعد ما الناس دفنته وبتحسبه ان هو مات طلع لسه حي وا وا وا وا خواتيم يا جماعه خواتيم اهل المعازف خواتيم اللي اضلوا الناس خواتيم اللي حاربوا الدين وحاربوا الحق خواتيم المسوفين اللي قال طيب خلاص انا هتوب هتوب بس شويه هتوب بس بس يعني فتره كده انا ان شاء الله ابقى كويس بس خليكم معايا انا اعرف احد الشباب كان لما يشوفنا يا جماعه تعالوا حطوا لي شرايط دينيه على ال hard disk بتاعي يا جماعه تعالوا ادوني وبعد كده ما تشوفوش ولا تسمع عنه حاجه ولا سبحان الله مره لقيت واحد بيقول لي فلان مات ايه فلان فلان مات ازاي مات نزلت الكليه بتاعته عشان اشوف مكان بلده عشان انزل اصلي الجنازه عليه نزلت لقيت الاعلان بتاع النعي بتاعه متعلق واصحابه ولاد وبنات تحت النعي قاعدين يجروا ورا بعض الولاد ورا البنات والبنات ورا الولاد قلت يا يا تفتكر فلان فلان صاحبنا لما مات سبحان الله العظيم اخو فلان لما مات وصاحبه اتخنق وهو بيتغسل مش قادر يقف جنبه خرج بره فتح العربيه شغل الاغاني وقعد يشرب سجاير مخنوق عما يغسله صاحبه يا ما افتكرش صاحبه وصاحبه بيتغسل وصاحبه لسه بيتغسل كان احد الناس في الحرم احنا عايزين يا جماعه نلحق عايزين نستلم عايزين نلحق الفرصة اللي احنا لسه فيها احنا لسه في الفرصة لسه اخر خمس دقايق قبل الموت تجوش لسه لغاية دلوقتي بايدينا ان احنا نغير مسار حياتنا ان حياتنا لا يمكن تستمر كده ان احنا نبدأ ناخد قرار ونبدأ نصلح اتجاهنا وتبقى حياتنا كلها يقظة وطاعة وانطلاق لله ونبقى مستعدين في اي لحظة ان ملك الموت يتنزل علينا احنا مستعدين يا رب احنا مستنيين اللحظة اللي هنقابلك فيها يا رب زي الصحابة ولقد كنتم تمنون الموت كانوا بيتمنوا يموتوا ليه عشان يقابلوا ربنا عشان يدخلوا الجنة عشان ياخدوا ثواب الصيام والقيام والجهاد والدعوة عشان ياخدوا ثواب الذكر اللي ذكروا ربنا بيه عشان حياتهم بيستعدوا للقاء الله فكانوا بيتمنوا لقائه انما الوقت الناس بتترعب بالموت ليه هقول له اقول له ايه هقول له ايه هقول له ايه وانا ياما اجلت ياما احد اخواننا الدعاه اتصلت بيه يعني يعني واحدة قالت له تعالى فلان فلان في حالة شديدة شاب من الشباب في حالة شديدة جدا صحيح جري على هذا الشاب بيقول دخلت لقيت عينيه فيها نظرة رعب رهيبة واحد يبص للي حواليه كلهم انتوا هتسيبوني لوحدي هتسيبوني لوحدي ازاي انا ما اقدرش هتسيبوني لوحدي في الحبس الانفرادي اللي تحت التراب ازاي انتوا عمركم ما سبتوني لوحدي انا ما اقدرش انزل تحت لوحدي هتسيبوني ازاي وبعدين في نظره هلع واحد يبص لهم كلهم بيقول فقربت منه وقعدت اطبطب عليه واقول له رحمه ربنا واسعه قال له لا رحمه ربنا مش ليا قال له رحمه ربنا واسعه كل شيء قال له لا انا رحمه ربنا مش ليا انا زنيت انا شربت مخدرات انا حرمت على المعاصي انا عملت وعملت وعملت وقعد يبكي وينهنه ومات في هذا المرض والعياذ بالله قلت سبحان الله انت جاي الوقت تبكي انت جاي الوقت تشوف رحمة ربنا فين رحمة ربنا الواسعة العظيمة ربنا يرحمه ويرحمنا جميعا يا رب انت الوقت جاي تندم انت بعد العمر اللي ربنا ادالك لسه جاي يا شاب يا حبيب قلبي توب الى الله اه بس لما الامتحانات تخلص يا ابني امتحانات ايه يا ابني الامتحانات دي مستقبل مظلوم لقائك بالله مستقبل يقيني لازم تشتغله الاول الامتحانات الاول كورس الامتحانات يلا حبيب قلبي لا لا لا لا, لا. اما الاجازه والصيف بقى والمصايف تعدي جت الدراسه اللي بعدها يلا يا ابني اما امسك شهاده في ايدي مسكت شهاده في ايدك يلا يا ابني على ربنا اما الاقي وظيفه الاول واستقر لقيت وظيفه يلا يا حبيبي لا اما اتجوز والاقي بنت الحلال لقيت بنت الحلال وكرمك ووفقك لا اما اتجوز اما اخلف بقى وبلاقي ذريه خلفت الذريه اعمل لهم مستقبلهم امنت بقى عندك 60 سنه مت نزلت تحت التراب قلت يا رب 10 دقايق ارجع اصلي ركعتين توبة ليك يا رب يعني انت بقالك ستين سنة ما فضلتش تقف مع نفسك عشر دقايق تغير مسارك عشر دقايق تتوب لربنا عشر دقايق تصلح ركعتين تصلي ركعتين توبة هنفوق امتى يا شباب هنفوق امتى يا جماعة هنفوق امتى هنتوب امتى هنستيقظ امتى هنستعد لاخطر امتحان في حياتنا امتى هنستعد للامتحان اللي لو سؤال واحد جاوبناه فيه غلط نضيع كل حاجة امتى امتى يا جماعة انت خواتيم اهل التسويف اللي قال سوف اللي قال هتوب اللي قالت ان شاء الله هتحجب اللي قالت اما اتجوز ان شاء الله اعرف ربنا انا يا رب جاي لك ان شاء الله بس شويه بس اما اعيش شباب يا رب اللي اجل واللي سوف دول لما يقابلوا ربنا سبحانه وتعالى في الحرم في وش الحرم المكي فندق له واحد صاحبه يعني واحد سعودي عمره ما دخل صلى في الحرم عمره ما دخل احد الناس من قريه من القرى اللي جنبنا شغال معاه في الفندق بيقول لما مات لما مات شلنا جثته عشان ندخل نصلي عليه في الحرم الراجل بيقصد ان يحاولوا يدخلوا جثته من كل ابواب الحرم ولا باب عرفوا يدخلوا الجثه منه ولا باب قدروا يدخلوا الجثه منه لغايه ما الصلاه خلصت والصلاه انتهت وما تصلاش عليه في الحرم انت ما دخلتش بيتي وانت حل حي على رجليك الله عزيز مش هدخلهولك مش هدخلهولك وانت ميت ولا حتى وانت بتصلى عليك مش بقول لكم يا اخوانا في ناس ما بتفوقش غير وهي بتصلى عليها في ناس ما بتفوقش غير تحت التراب احنا عايزين نفوق واحنا لسه فوق واحنا لسه نقدر نصلح واحنا لسه نقدر نغير واحنا لسه في ايدينا جوارحنا في ايدينا الروح ما خرجتش من اي حته منها كل حته في جسمنا الروح فيها لسه نقدر نطوع بيها ربنا سبحانه وتعالى هنستعد امتى الذنوب اللي علينا هتتوب منها امتى الطاعات اللي فرطنا منها هنعوضها امتى الفرائض اللي مطلوبه منها هننفذها امتى هنبقى على مراد ربنا سبحانه وتعالى امتى صرخات من تحت التراب لاهل الاستغفار لكل انسان مستهتر لكل بنت مستهترة لكل مغني مستهتر لكل شاب مستهتر لكل واحد في الدنيا دي كلها مستهتر صرخات كان احد المليارديرات اللبنانيين ملياردير وكان يعني بيعمل حفلات وخمر وزنا مع اصحابه فراح بنى لنفسه مقبرة بملايين الدولارات رخام كله مستورد قال لهم المقبرة دي احنا الوقت بنسهر فيها ونوقع في الزنا ونشرب خمرة لما اموت واتدفن فيها تعالوا اسهروا وهطلع من تربتي واسهر معاكم هذا الرجل وهو راجع مرة لبنان في طيارة تقع الطيارة في البحر المتوسط يموت ما يعثرولوش على جثة حتى هذه اللحظة اللي احنا فيها ورثه كله يروح لبنته بنته تموت ملهاش ذرية غير كلب كان عندها كل الورث ده يروح للكلب في الاخر في الدنيا وهو مات حتى الان حتى ما اتدفنش في المقبرة اللي كان بيتكلم عليها سبحان الله الاستهتار وحش قوي يا جماعة بلاش نستهتر يا شباب يا شباب بلاش نستهتر لما الواحد بيوقف مجموعة من الشباب ولا يتكلم مع شاب تلاقي ولد واقف مع بنت في مكان غريب كده يقف يكلمه يا حبيب قلبي يا حبيب قلبي انت بتحبها لو بتحبها خاف عليها انت كده هتوديها جهنم وهي لو بتحبك تخاف عليك زي كده هتوديك جهنم هتخلي ربنا يغضب عليك تقف تكلمه تحس بقمه الاستهتار وهو بيبص لك وبيسمعك استهتار ليه يا جماعه مستهترين ليه في بلد من البلاد اللي جنبنا احد الشباب كان شاب عاصي تدخين مخدرات بنات كل حاجة شهوات كل حاجة وفجأة يلتزم ويتوب الى الله سبحانه وتعالى ولما يلتزم يلتحي ويجتهد ويبقى من الناس بتوع السنة ويجتهد في الدعوة ويبقى من انشط الشباب في الدعوة في هذه القرية ويفضل على هذا الامر فصوته بعلمه ويبقى شاب ما شاء الله مال الدنيا خير وفجأة يفتن فجأة امراض القلب القديمة تصحى فجأة شلة سوء القديمة ترجع فجأة نوازع الجحود لنعم الله تصحى يبدأ يرجع تاني يبدأ ينزل يا صاحبي بيقول لي شفت حلق دقنه يوم فعايزين نكلمه تاني يوم ماشي ماسك السيجاره في بقه قاعد يدخن في الشارع كانه بيقول ما حدش كلمني حدش طلع مني حدش يقرب مني بيقول لي صاحبي ده ثلاث ايام وكنا بنصلي على جنازته ثلاث ايام وكنا بنصلي على جنازته دي مصيبه الاستقرار مصيبة اللي استهتر مصيبة اللي استهتر انه في اخر لحظة ممكن يضيع نفسه قبل ما صحيفته تتقفل بساعات يدمر نفسه ويضيع نفسه والعياذ بالله صرخات من تحت التراب صرخات كتير قوي والله يا جماعة صرخات كتير وانواعها كتير الشباب اللي مستهتر بالاختلاط انت ممكن تعيش على طاعة وتموت على معصية ممكن حصلت حصلت اللي ما حافظش على نعمة الطاعة اللي ما قدرش نعمة الكلمتين اللي بيسمعهم دلوقتي وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ممكن الكلمتين دول اخر رسول ليك الكلمة مش مقدر نعمة الدين عارفين قصة بصيصة عارفين بصيصة العبد اللي, اللي فيه كذا آية من آيات القرآن المفسرين قالوا نزلت فيه برصيصة عبد بني إسرائيل اللي كان بيضرب بيه المثل في العبادة في بني إسرائيل اللي بنى صومعه على جبل وقعد يعبد ربنا ليل نهار وكان مثل للعبادة وسط بني إسرائيل عارفين برصيصة الشيطان ما كانش عارف يعمل معاه حاجة عايز يجيبه للدنيا مش عارف عايز يفتره عن الدين مش عارف عايز يفتره عن العبادة مش عارف يعمل ايه احد الامالك قال له سيبهولي هتعمل ايه سيبهولي راح لبس زي عابد وبنى صومعه على الجبل جنب برصيصة وفضل يعبد ربنا ليل نهار جنب برصيصة لو برصيصة تعب وما تعبش لو برصيصة فطر وما فطرش لو برصيصة خرج يستريح من العبادة 10 دقايق بره الصومعه يلاقي الشيطان ما بيبطلش ذكر وعبادة شوفوا المدخل يا اخوانا بعد فترة لما الموضوع استوى دخل الشيطان على برصيصة قال له يا عبد الله علمني مما علمك الله قال له انا اعلمك ده انت اللي ولي من اولياء الله ده انت اللي تعلمني قال له طيب انا هعلمك اسم الله الاعظم اللي لو قريته على حد الجن نفسه الجن يخرج ويسيبه على طول وعلمه اسم كدبت عليه وراح الشيطان بدأ يمس اي حد في القرية يجيبوه البرصيفة برصيفة يقرا عليه الاسم اللي الشيطان علمه له يقوم الشيطان يخرج فبرصيفة يعتقد ان هو ولي والناس تعتقد ان برصيفة ولي يروح الشيطان يمس التاني والتالت والعاشر والعشرين لغايه ما الموضوع استوى خدوا بالكم يا جماعه خدوا بالكم يا شباب خد بالك يا ملتزم يا اللي قاعد تسمعني خدي بالك يا منقبه يا اللي قاعده تسمعيني الف ملتزم انتكس والف منتقبه انتكست خدي بالك يا اللي لسه داخل الطريق جديد واللي لسه داخل الطريق جديد خدوا بالكم يا ايها التائبين الجدد خدوا بالكم يا جماعه اعرفوا الشيطان بيوقع اللي دخل تاني ازاي اللي دخل بيوقعه ويضيعه ازاي بعد كده الشيطان راح مس اجمل فتاة في هذه القرية جابوها البرصيص على طول قرأ عليها الاسم ما خرجش لا قرأ تاني ما خرجش لا قرأ تالت ما خرجش في ايه الشيطان جاله قال له يا برصيصة ده شكلها كده ذنوبها كتير قوي قعدها عندك شوية توب على ايديك فلما تقرأ عليها الاسم الاعظم الشيطان يخرج برصيص قال له انا ازاي لا يجوز ده فتنة احط الفتنة قدام عيني ازاي يا برصيصة ده انت برصيصة هو انت اللي تفتن هو انت اللي يضحك عليك لا انت لا يمكن تتأثر هي دي المصيبة هي دي اللي ضيعت ناس كتير قوي انه بيحسب انه لما يتحط جوه الفتنة هيفضل عقله معاه ما يعرفش ان جوه الفتنة عقله هيتمحى بنار الشهوة كثير من الشباب وقع للأسف الشديد يقول لك انا عامل قنوات الدش طب شفر القنوات المنحلة لا لا ده انا بقلب على الاسلامية بس يا ابني وانت بتقلب ممكن تشوف منظر تقع يقلب يشوف منظر يضيع يجي يعيط بعد كده يا ابني ما تدخلش على النت بدل ما فيش حاجة ضرورية عشان ما توقعش نفسك يا ابني ما تقفش في ساحة الجامعة وقت الاختلاط والتبرج ما تقفش غير لحاجة ضرورية يا حبيب قلبي اعتزلوا مواطن الفتنة الاختلاط حرام اختلاط ايه اللي حرام ده اختي ده اخويا ده نيتي ده بيعيش صاحب الفجر ده بتعين على طاعة الله طيب خلاص خليكوا كده لغاية ما يحصل لنا اللي حصل لبرصيصة حطها قدام برصيصة واهلها وافهم فضل الشيطان كل شوية يصرحها تتكشف يفتن برصيصة يصرحها تتكشف يصرحها تتكشف لغاية ما نار الشهوة في لحظة عمت برصيصة فوقع عليها زنى بها فحملت جاله الشيطان قال له يا برصيصة تعمل ايه هعمل ايه مش عارف قال له يا برصيصة تتفضح طب والحل تقتلها وتسويها وتقول لاهلها انها هربت تقتلها ازاي ده حرام امال برصيصة هيتفضح اقتلها وهترجع بعدها راجل صالح تاني وهترجع بعدها عبد صالح تاني قتلها وتواها وقال لأهلها دي هربت الشيطان راح لأهل القرية قال لهم ما هربتش بنتك طولة في المكان الفلاني وهي حامل راحوا شافوها لو الموضوع مظبوط أهل القرية كلهم طلعوا على صومعة برصيصة يكسروا عليه الصومعة دخلوا الشيطان وهو ملهوف ومفزوع جوه الصومعة قال له يا برصيصة انت عايزني انجيك قال له اه انجدني قال له اسجد لي قال له ايه لا ما اقدرش ده شرك بالله قال له اسجد لي والا سيبك ما اقدرش اسجد لي سجد له سابه كسروا الباب دخلوا قتلوه مات على الكفر والعياذ بالله مات على الكفر يعني الشيطان فضل يلف اللفه دي كلها عشان اخر خمس دقايق قبل الموت عشان خاتمة السوق مش عشان المعصية مش انا من الاول بقول لكم ان الشيطان مستني لكل واحد مننا الخمس دقايق دول مش بقول لكم ان دول اخطر خمس دقايق في حياتنا طب والشيطان ضيعه ازاي من الفتنة من ان هو ما اعتزلش مواطن الفتنة من الاختلاط يا جماعة الاختلاط بين الاولاد والبنات اللي مال الجامعات والمواصلات والشغل وال... والعلاقات العائلية ده بنت عمك وده بنت اخوك وده جارتك وده زي مرات صاحبك وده زي... يا يا اخوانا الاختلاط دمر بطيفة ما يدمرناش احنا صرخات صرخات من تحت التراب كتير قوي قوي صرخات من تحت التراب لا يحصى عددها كان احد اخواننا رايح يعني رايح يزور واحد قدام نوادي افراح ونوادي الافراح شغاله ايه بقى شغاله ومعازف واغاني وزي ما انت عايز تقول قول وزي ما انت عايز تسمع تسمع وتبرج والبنت دي سايبه شعرها الكوافير بقى 10 ساعات ودي لابسه فستان سواري ما انزل الله به من سلطان يوديها باباها وماما في نار جهنم والعياذ بالله ان لم يتوبوا والفتنه مدفوعه عشان المعازف والفرق فصاحبي وهو طالع في بيت واحد في وش النوادي بيقول سمعت صراخ رهيب مرعب فجري يشوف مصدر الصراخ ايه بيقول لي لقيت عروسة وهي بترقص في زفتها ليلة فرحها وقعت ماتت ياه افتكرت ساعتها الثلاث عرايس اللي ماتوا تحت عمارة واحدة في لحظة والعربيات واقفة بالزفة بره مستنياهم في لحظة ماتوا هم كل اللي معاهم افتكرت العروسة اللي ليلة دخلتها عارفها حطها على الكوبري على النيل عشان يتصور قامت واقعة مقلوبة في النيل بدل ما تنام في شقتها نامت في القبر بدل ما ينام معاها ليلة الدخلة ليلة البناء صلى عليها في هذه الليلة سبحان الله العظيم احد اخواننا بيغسل اموات وهو بيغسل احد الشباب لا امه من بره بتعيط وبتقول ده والله العظيم كان فرحه النهارده والله العظيم كان فرحه النهارده فالوالد يعني الكلمه فزعته فسال هو في ايه عرف ان ده كان النهارده ليله دخلته الصبح معاه كارت دعوة فرح ليه لقى واحد صاحبه على الرصيف التاني على الطريق بيجري بيعدي يديله كارت الدعوة جت عربية خبطته مات ربنا يغفر له ويرحمه ليه الرسائل دي كلها عشان نفوق عشان نستيقظ لعيب الاهلي اللي من سنتين وقف قمه شبابه وقع مات في لحظه شفتها بعيني على شبكه النت لعيب اجنبي في ماتش اجنبي جاب جون الماتش اتقلب والناس اتقلبت واللعيبه اتقلبت وهو بيجري وبعد كده حس ان هو دايخ جه الكاميرا مصوراه قام مايل كده لتحت كده على ركبته بايديه على ركبته زي الراكع لمده ثواني وفجاه خر جثه هامده على الارض وقع ميت الكاميرا جايبه منظر اصحابه بيتجننوا هيموتوا ازاي بقى ملك الموت كان معاهم في الملعب بينزع روحه وهو حاطط ايده على ركبته ومحدش داري الخواتيم يا شباب الخواتيم بتروح في لحظه الدنيا بتروح في لحظه الملك اللي قال انا هتهنى بيها يوم هتصفى ليا ما بتصفاش هتصفى لي هاتوا جنينه اقفلوها عليا انا وفلانه الجاريه بتاعتي حبيبتي اللي زي القمر وهاتوا كل انواع الطعام والشراب ومحدش يدخل علينا قعد يستمتع ويصاحبها ويلعبها طول اليوم عند العصر قال لها افتحي بقك افتحي بقك حدف لها عنبايه في بقها يلعبها نزلت في حنجرتها اتخنقت ماتت ماتت في لحظه ما قدرش يستوعب فضل عين جثتها جنبه جنب العرش بتاعه لغايه ما ريحه الجثه طلعت اضطر ان هو يدفنها ما بتصفاش يا اخوانا ولا هتصفى هي الدنيا كده هي الدنيا كده وبتروح في لحظه والله العظيم وفي ناس ربنا بيرسل لها انتقام قبل خاتمه السوق مش شرط الانتقام يجي عند الخاتمه ممكن قبل الخاتمه احد الشباب في شارع من الشوارع اللي جنبنا كان والعياذ بالله بيقع كل يوم في الزنا مع الفتاه وشاب ايه بقى نظافه وروشه و... وعطور و... يعني والعياذ بالله شاب حياته كده حياته في الموبقات ده ايه فاحد اخواننا اللي ساكنين معاه في الشارع بيقول شفته مره ماشي بعد فتره انقطاع لقيته هدومه مقطعه شكله مبهدل ووشه تايه وماشي شكله غريب جدا فبيقول لي فانا ف... ف... فسال ايه ده ده ازاي فلان ماشي كده قالوا له ده اتجوز ولما اتجوز ربنا ابتلاه بمرض ما قدرش يقرب من مراته فهو طبعا كان مقطع السمكه ودلها قبل كده فكان هيتجنن فبعد فتره دخل على مراته لقاها بتخونه مع واحد ما قدرش اعصابه تستحمل المشهد جاله جنون والعياذ بالله فقد عقله انتقام من ربنا قدام الناس بقى مشهد حي متحرك قدام الناس الناس كلها شايفينه شايفينه قدام عينيهم انتقام ربنا قبل خاتمه السوق وياما ربنا بيبعت لنا رسائل يا جماعه ياما في رسائل تحذير احد الشباب داخل جامعه 6 اكتوبر وهو داخل وفي بنت معديه يبص ولا لا بيبص واحد بعربية كره معدي جاي ينزل بالكرباج على الحمار نزل بيه على وشه بيجري على احد الدعاء عيط له قال له يا ابني ده ده كرباج الدنيا خاف من كرباج الاخره خاف احد اصحابي اصدقائي يعني احد الناس اللي اعرفه دي يعني ربنا يتوب علينا جميعا يا رب يحدثني انه ذات مره اتفق مع فتاه على انه يقع معاه في الزنا ايام ما كان في الجامعه والعياذ بالله واتفق على الميعاد اللي هيروح لها فيه بيقول لي روحت نمت عشان اصحى على الميعاد بيقول لي صحيت لقيت جسمي كله برابيق برابيق ودمامل ومؤلمه وبتاكل في الجلد بيقولوا كان يعني كان مرض شديد جدا جابوا له استاذ امراض جلديه من الكليه قال لهم ده مرض شديد وممكن يسيب تشوه في جلده كله ولازم يتعامل معاه بدقه شديده ولازم ياخد العلاج بدقه شديده ويستحمل اي الم ما يمسش اي دم ولا اي بربوه ولا اي حبايه لغايه ما المرض صرف عنه قلت سبحان الله ربنا عصمك ربنا انقذك كام مره ربنا انقذنا يا شباب كم مرة ربنا انقذنا يا جماعة احنا الوقت وصلنا لنهاية الحلقة كم مرة ربنا انقذنا الصحابي اللي كان كل ما يقسم يقول لا والذي لم يميتني في بدر لا والذي لم يميتني في بدر يعني ايه كان في بدر بيحارب مع المشركين لو كان اتقتل في بدر كان راح فين لو انت كنت مت على المعصيه اللي عملتها السنه اللي فاتت كنت رحت فين لو انت كنت مت على المعصيه اللي عملتها الليله الفلانيه كنت رحت فين لو ربنا خدنا على معصينا هنروح فين يا جماعه يا اخوانا القصص اللي حكيتها دي كلها عبره يا تعتبر يا هتبقى انت عبره يا تعتبر بيها يا هتبقى انت عبره تعتبر ولا تبقى انت عبره يا جماعة يا جماعة ان انذرناكم عذابا قريبا عذاب قريب احد اخواننا نزل يصلي في مكان خلوي وطلع لي بحتة عظمة لطير من الطيور قال لي ان انذرناكم عذابا قريبا خلاص عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا لما يلاقي الحيوانات ربنا قال لها كوني ترابا يقول يا ريتني كنت حيوان يا مغني يا اللي فرحان ان اسمك بدا يتشهر وصورتك على الف كفر وكفر يوم القيامه تتمنى انك كنت تبقى مكان الكلب الولف اللي كنت بتشده في ايديك ولا مكان القطه اللي كانت بتيجي تتمسح على باب بيتك الصبح الواحد يتمنى انه كان يبقى حيوان سبحان الله العظيم يا اخوانا الخواتيم يا اخوانا مستعدين ولا لا اخر حاجه بقولها لكم مستعدين ولا لا درس الليله هدفه كله ان احنا لازم نبقى مستعدين في اي لحظه الخاتمه هتيجي في اي لحظه ملك الموت هينزل في اي لحظه انت عايش على ايه عشان تموت عليه اختار موتك من الوقت افرش قبرك من الوقت اختار الم- الموت اللي هتقابل بيها ربنا من الوقت اختار الوسام اللي هيتعلق على صدرك وانت بتقابل ربنا من الوقت الحاجه اللي لازم اقولها لكم الليله ان حالنا ده لا يمكن يستمر كده الطائع لازم يزود والغافل لازم يفوق والعاصي لازم يقف مع نفسه وقفه يرجمها يلجمها يقول لها هتوديني فين انا ما استحملش عذاب ربنا هتوديني فين فوقي فوقي فوقيني معاكي خديني للجنه بلاش انا وانت نستنى في نار جهنم ما نستحملش عذاب ربنا سبحانه وتعالى لا يمكن نستمر كده يا جماعه كل واحد اللي لازم ياخد قرار لازم ياخد قرار انه يتغير لازم ياخد قرار ان حياته ما تمشيش زي ما فاتت لازم ياخد قرار انت مستعد الليله يتقفل عليك اي امر من الامور المفتوحه مستعدة الليلة انك تلاقي نفسك بين الملكين بتتحاسبي مستعد الليلة انك انت تبقى من ايدين ربنا كشف حساب عن كل حاجة عملتها لازم نبقى مستعدين لان الموت هيجي في لحظة انا عايز اوصيكم توصية نستعين بيها على انفسنا وعلى الالتزام الجد بقى بكرة السبت ان شاء الله 13 في الشهر العربي السبت والحد والاثنين 13 و14 و15 السبت والحد والاثنين 13 و14 و15 ثلاث ايام بيبعد وجوهنا عن النار كل يوم 70 سنة عن 210 سنة وكل يوم في دعوة مستجابة ندعي ربنا بقلوبنا لكل واحد صام يا رب اهدينا يا رب يا رب توب علينا يا رب يا رب ثبتنا يا رب انا هدعي الوقت يا جماعة انا هدعي لان في الزمن اللي احنا عايشين فيه ده ما نملكش غير الدعاء في الزمن اللي احنا عايشين فيه ده ما نملكش غير كلمة يا رب في الزمن اللي احنا عايشين فيه ده الفتن اللي عاد الواحد قلبه بيغلي وهو شايفها في الشارع الأمر لازم ياخد قرار انه يتغير لازم ياخد قرار ان حياته ما تمشيش زي ما فاتت لازم ياخد قرار انت مستعد الليله يتقفل عليك اي امر من الامور المفتوحه مستعد الليله انك تلاقي نفسك بين الملكين بتتحاسبي مستعد الليله انك انت تبقى من ايدين ربنا كاشف حساب عن كل حاجه عملتها لازم نبقى مستعدين لان الموت هيجي في لحظه انا عايز اوصيكم توصيه نستعين بيها على انفسنا وعلى الالتزام الجد بقى بكرة السبت ان شاء الله 13 في الشهر العربي السبت والحد والاثنين 13 و14 و15 السبت والحد والاثنين 13 و14 و15 ثلاث ايام بيبعد وجوهنا عن النار كل يوم 70 سنة عن 210 سنة وكل يوم في دعوة مستجابة ندعي ربنا بقلوبنا لكل واحد صام يا رب اهدينا يا رب يا رب توب علينا يا رب يا رب ثبتنا يا رب انا هدعي الوقت يا جماعة انا هدعي لان في الزمن اللي احنا عايشين فيه ده ما نملكش غير الدعاء في الزمن اللي احنا عايشين فيه ده ما نملكش غير كلمة يا رب في الزمن اللي احنا عايشين فيه ده الفتن اللي عاد الواحد قلبه بيغلي وهو شايفها في الشارع الفتن اللي منظقه المسلمين شباب وبنات واباء وامهات ما عدناش نملك غير كلمه يا رب قولي معايا يا رب قول معايا يا رب الاباء والامهات والشباب والكل اللهم تب علينا لنتوب اللهم تب علينا توبه ترضى بها عنا اللهم غيرنا اللهم اصلحنا اللهم انا عجزنا عن اصلاح انفسنا فاصلحنا اللهم انا حاولنا ان نصلح انفسنا وعجزنا يا رب فاصلحنا واعنا على انفسنا يا رب اللهم لا تردنا على اعقابنا منتكسين اللهم انا نستغيث بك ان تثبت قلوبنا على دينك وان تهدينا يا رب وتهدي كل احبابنا واصحابنا واهلنا يا رب العالمين اللهم انزل هدايتك على الش- على شباب المسلمين وفتيات المسلمين ونساء المسلمين ورجال المسلمين واطفال المسلمين اللهم اعصمنا من الفتن اللهم اننا كم زللنا وكم سقطنا وكم اذنبنا وكم عصينا وانا نتوسل اليك ان تتوب علينا يا رب ونتوسل اليك ان ترحمنا يا رب تبنا اليك ورجعنا اليك وندمنا على ما فعلنا وعاهدناك على ان لا نعود الى المعاصي ابدا عدنا اليك يا ارحم الراحمين فاقبلنا على ما كان منا يا الله يا الله واشرح صدورنا للهدى وثبتنا وارزقنا الصحبة الصالحة يا ارحم الراحمين امين يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا